السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم بكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى في كل جمعة في ثلاث رحمات صلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم يكفى بها همك ويغفر بها ذنبك لمن كان يعلم حقيقة هذه الصلاة ويعيشها بقلبه وسورة الكهف والدعاء المستجاب بمفهوم الدعاء المستجاب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذه الرحمات من هذه الرحمات التي عشناها قدرا أن هذه الليلة مما متعت به الأرواح وطربت معها القلوب سورة الكهف سورة الكهف اللي مليئة بالمعاني الجميلة سورة الكهف اللي كل ثقب وكل فقد في حياتك بتقول لك ردد وقول اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا بتقول لك إن السفينة التي لو لم تثقب لسلبت وقد يبتليك بالصغيرة ينجيك من كبيرة وإن اعترضت ورفعت عقيرتك والغلام الذي لو لم يقتل لأشقى والديه ليربيك أن في أخذه عطاء وإن أبيت والجدار الذي لو لم يقم لضاع مال اليتيمين ليربيك على أن ربك يتصف ويحب الوفاء فوفاء لوالديه لوالد اليتيم أكرمه بهذا فمع كل ثقب وكل فقد وكل نعمة مفقودة ردد اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا الكهف الكهف المغارة الكبيرة بيتقال عليها كهف المغارة الصغيرة بيتقال عليها غار فالكهف من ناحية اللغة هو كل شيء الناس بيلوذوا فيه ولو شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره كان يلوذ بالغار يتعبد واحتمى بالغار وهو مهاجر إلى المدينة فاستخدمه في العبادة واستخدمه في الملجأ والحماية والكهف بطبيعته بيكون شيء مجهول أحيانا يحتمل على كنز في كنوز في الكهوف وقد يكون في خطر فهو مجهول فالكهف فيه ثلاث معاني في أنه حماية وملجأ ده المعنى الأول في التعبد والتفكر وهذا المعنى الثاني وفيه الأسرار وهذا المعنى الثالث فلن تستطيع أن تكتشف الكنز الذي فيه إلا إذا دخلت هذا الكهف فالرب سبحانه وتعالى في سورة الكهف ذكر لنا قصة ناس دخلوا الكهف وآووا إلى هذا الكهف وقالوا لبعضهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الله الله فجاءت هذه الصورة تقول لنا إذا كان كهفهم الذي من حجارة نشرنا فيه الرحمة فما بالكم بكهفكم وهو كلام ربكم فكهفهم حجارة وكهفنا نور ورحمة فنسأل الله أن يرزقنا من لدنه رحمة ويهيئ لنا رشدا فخطاب الله للمسلمين في الصورة دي من البداية أن يأووا إلى هذه الصورة ولذلك نأووا إليها كل جمعة وبعيد عن مسألة الآثار التي ذكرت تقرار هذه الصورة في يوم الجمعة فالآثار الصحيحة أنها من قرأها في أسبوع آثار صحيحة وغير هذا تلقى كثير من أهل العلم هذه الصورة بالقبول أن يقرأوها ويكرروها كل جمعة فلا تشتتوا على الناس هذا النور هذه الصورة لها تاريخ نزول احنا الصورة دي يا جماعة قلنا من أصل فهم كلمة الكهف إن في أسرار فيها وكلما استمعتم ليها بصوا يا جماعة في قاعدة ما تعرفه عن كل سورة من سور القرآن فهو نقطة من بحار فأوعى تدخل بنفسية عارفها عارفها ده اللي بيخلي ناس كتير لا تستمتع والله الواحد لو استحضر دلوقتي وهو بيصلي النهاردة التراويح وبيسمع الكهف لأول مرة بأذن صحابي يطرد من مكة الصورة نزلت في وقت شدة وقت الناس بتشد جدا على كل أهل الاستقامة في مكة فتاريخ النزول مهم أوي ففي أهداف في الصورة ديت أنا بتشربها كصحابي قد يتط- يتطرق للقلب ويوسوس الشيطان للنفس أديك أمنت يا سيدي وأديك مش عارف تطلع آه، وتخرج بره في ال- البيت براحتك أديك مطرود واضطردت وأديك اترميت إيه اللي اللي استفدت إيه من إيمانك بقى استفدت إيه من إسلامك والمشي مع محمد فجاءت الصورة تعيد الأمل ويستعيد بها الصحابي الأمل ثقة بالله وحكمته فاستشعروا دلوقتي أنا صحابي وبسمع الصورة وأنا رايح الحبشة مطرود وأول مرة الصورة ديت أسمعها في حياتي شوفوا كمية استعادة الثقة بالقدرة الإلهية والتمسك بالأمل وأترك الألم وأنا أسمع هذه القصة ربنا بيحكي لي قصة شباب اضطردوا زيك إيه ده ده شبه ده شبهنا ده شباب دول شبهنا جدا أوى الفتية إلى الكهف فتية الكهف إيه ده استنى بقى استنى كده يا عبد الرحمن بن عوف اسمع كده يا عثمان ده واضح إن الموضوع ده شبهنا قصة ناس اطردوا ودخلوا الكهف ربنا ذكر إن بقدرة الله سبحانه وتعالى الناس دي نقلهم نقلة ناموا 300 أكتر من 300 سنة ده شيء عادي ولا عجيب ده شيء عادي ولا عجيب ده عادي جدا في قدرة الرب سبحانه وتعالى يا جماعة القدرة تبهت في قلبك قدرة الرب تبهت في قلبك إذا نظرت إليها من خلال الأسباب التي يمتلكها البشر وبالمناسبة دي أكبر إشكالات الحادية وأكبر إشكالات العند مع الرب سبحانه وتعالى يقول لك أنت هتصدق معجزة الإسراء إزاي واحد يروح ويجي والك... إزاي دي يبقى هو بدأ يبص لقدرة الله بأدوات وأسباب المخلوق ازاي واحد زي سيدنا يونس يدخل ازاي واحد يدخل بطن حوت اه عادي جدا ما انت كنت جنين في بطن والدتك ايه الفرق بين دي ودي هو بس غايب عنده قدرة الله ازاي انت تبقى مني وبعد تاني يوم وبعد فترة تبقى اسمك عبد الرحمن وخالد ومنى وصهيب واسماء و... ازاي يعني اه هي بالنسبة لنا عجيبة لكن ربنا بيقول ايه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أنت يعني شايفين أن ده عجب خلق الله ليك أعظم من هذه النقلة النوعية اللي أنا نقلتها لأهل الكهف دول ناموا صحيوا وجدوا دولة إسلامية قائمة والناس بتدور عليهم أنا بقى كعبد الرحمن بن عوف كعثمان كمصعب بن عمير وأنا مهاجر وأنا مطرود أسم يسمع المسلم ويرى الفتية وانتقلوا من المطاردة للملك إيه اللي يحصل له؟ تستعيد النفس ويستعيد القلب الثقة بالقدرة الإلهية ويتمسك أكثر بالأمل وعم يجي يقرأ قصة المتكبر صاحب الجنتين ويلاقيه فاقد للجنتين من صاحبها كان ظاهرا صاحبها مرة واحدة خلاص كله راح وكله ما عادش في إيده حاجة ومسكين بدأ يخبط على إيده ومش لاقي حاجة يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فالذي باء بالخسران أصحاب الإيه؟ الجنتين دول وقصة الخضر وموسى وهو بيسمعها تديله إعادة الثقة بالقدرة والقدر الحكمة الإلهية كتير من الناس اللي بيقعوا في الإلحاد العاطفي دي أحد إشكالاتهم أنه يدعو ربا قادرا قديرا ولا يستحضر أنه حكيما عليما حكيما يدعو ربا قادرا قديرا وينسى أنه عالما حكيما عليما حكيما هو بيدعي ربنا يقول لي أنا بذلت أنا ما كنتش متوقع من ربي بعد ما بذلت في الثانوية و و و و و الكلام ده كله إن يديني كلية أقل من اللي أنا كنت طالبها ياه أراد الله بتقديره هذا مش هقول لك بقى عشان ده لمصلحتك والكلام ده لا الله سبحانه وتعالى قادر عليم حكيم صح كده وانت كنت بتدعوه وانت في الثانويه وبتذاكر كويس عشان تدخل كليه ايه الطب اللي هي طب من قلبك يعني مهم طب يعني فهو عشان يدخل كليه الطب ده كان بذله للسبب العليم الخبير كان يعلم ان هذا الانسان يتعامل مع ربه تعامل الند تعامل التجربه لا تعامل التفويض فاراد ان يفضحه امام نفسه فلم يعطه العليم كان يعلم أن هذا عبد يعامل ربه على سبيل التجربة طب أنا بذلت لك السبب أهو بما إن العلاقة بيننا وبين بعض تعاقدية وشراكة أديك ال- حقك تديني حقي أنت شايف إن ليك حق مع الخالق ليك من عدم اللي اداك نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد أنت شايف إنك ليك حق آه هنا العليم الحكيم يؤدبك إن أراد بك خيرا فأنا كقصة ولعل إن شاء الله أتكلم في الإيه في علاجات الإلحاد العاطفي بدون ما أتكلم على الإلحاد العاطفي لا أريد أن إيه أدخل في حوارات لكن أريد أن أعالج المرض لا العرض لأن العرض ده هو إلحاد عاطفي أصله إيه في مرض ورا ما تبص ما تدنكش بقى تعالج إيه وتناقش الملحدين في الحتة دي ناقش ورا شوف إيه المرض أصل المرض إيه أصل مرض ناس كتير بيدعي انه متوكل على الله لا انت لم تتوكل على الله قط لان في فرق بين اخذك السبب وفي فرق بين التوكل على الله اللي بياخد بالسبب ويتوكل على الله الفرق بينه وبين اللي بياخد بالسبب ولا يتوكل على الله هو في حته واحده بس او في حته مركزيه الا وهي عبوديه التفويض للحكيم في اتنين توأم واحد مسلم واحد كافر الاتنين بذلوا نفس السبب في واحد متوكل على الله والتاني غير متوكل فين بقى؟ في السبب ما خلاص الاثنين بذلوا السبب الاسلام يقول لك ابذل السبب وتوكل عليه يعني ايه بقى يعني هتبذل السبب وتفوضه تماما طب انا بذلت السبب وفوضت ربنا افترض بقى يديني اللي انا عاوزه لا تختبر في التفويض هل انت فوضتني ولا بتقول بلسانك انا فوضت ربنا واللي يجيبه خير ويجي ما يقدر عليك شيء تتهبل اه انت لم تكن متوكل على الله لعل اتكلم في التوكل وقلت لكم قبل كده ان شاء الله فقصة الخضر وأنا بسمعها كصحابي بتعيد عندي الثقة بالقدرة والقدر يا جماعة في معنى مهم قوي في القرآن إحنا بيغيب عننا أو بيغيب على بعضنا سيدنا يوسف وهو في السجن وهو داخل السجن وهو بيترمي في البير كان عارف إن هو هيبقى عزيز مصر ما كانش عارف لكن إحنا وإحنا بنقرأ بنبقى عارفين ده الفرق إحنا بنقرأ وإحنا عارفين إن سيدنا موسى عند البحر هيرمي العصا وهيعدي فإحنا مش عايشين اللي هم عايشوه من توكل إلى الله فعما تلاقي الفاظ التوكل واني تركت مله قوم دي قلوب كانت القران بيعلمنا واخدين بالكم القران بيعلمنا المعنى ده مهم جدا جدا الانسان يستحضره في اعاده الثقه بالقدره والقدر شوفوا الشيطان وطريقه التشويش عشان يشوش عليك المعنى يقول لك ايه بس هو مش يا شيخ هو شاف رؤيه فكان عارف طب ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في وهو في في الغار ويونس وهو في في بطن الحوت وموسى وهو محاصر كل دول كانوا عارفين الخطوه الجايه بلاش تشوشوا على انفسكم فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم نرجع ونقول ان احنا دلوقتي ان نفسيه الصحابي اللي بيسمع سوره الكهف الكهف بتربيه انه يعيد الثقه بالقدر ويبدا يدرك تماما ان الحياه فيها اختيار سبحان الله تخيلوا كده ان في واحد مطرود ومهاجر للحبشة وبيسمع قصة ذي القرنين والعدل بقى وما مكني فيه ربي خير ايه ده هو احنا ممكن نحصل لنا اذا الصورة دي كهف المؤمنين عشان كده ابن مسعود بيقول كلمة جميلة جدا بيقول بني اسرائيل اللي هي الاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول ومن تلادي من اوائل ما حفظت عشت معاها طويل والناس دول كانوا بيعيشوا يا جماعة مع الآية طول الليل ومع النهار إرشادا وإمدادا بالآية دي ليه اللي كان الايات في الاول بتنزل نزل القران خد وقت فهو كان ياخد الايه طول الليل بيقيم بيها والصبح بيطبقها فهو عايش انهم فتيه امنوا بربهم طول الليل بيقولها والصبح بيمارسها بالمناسبه مين يقدر يقول زي ابن مسعود هن من تلادي يقول لنا الصور بتاعته الصور اللي عايش معاها اللي هو متبنيها صوره بنتك صوره نقلتك وانت عايش معاها فده كده أهداف الصورة من ناحية الترتيب النزول طب الترتيب في المصحف الصورة اللي قبلها صورة الإسراء والصورة اللي بعدها صورة مريم في الإسراء ذكر الله في البداية وعد الآخرة وفي النهاية وعد الآخرة وبين بينهم المنهج الذي سيتم به وعد الآخرة والقضاء على بني إسرائيل الصورة تتحدث عن الصراع مع بني إسرائيل ومجرد ما يتحقق اللي في الإسراء تبدأ العالمية اللي هتحصل في سورة الكهف لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قصة أصحاب الكهف لها علاقة للتحول من الاستضعاف للاستخلاف فمجرد لانتهاء السيطرة على بيت المقدس وإنهاء بني إسرائيل سبحان الله في قصة الكهف سيدنا موسى لم يذكر معاه بني إسرائيل في القرآن كله بيذكروا معاه في الكهف خلاص اتلغوا انتهوا في الإسراء فمش هيجوا تاني بقى في إسلام بس عشان كده في نهاية العالم المسيح الدجال هيجي تتقي منه بحفظ سورة الكهف بأوائل سورة الكهف أو آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص العالم بقى فيه تمكين وبالطبيعي من يسيطر على البيت المقدس مؤثر جدا في التاريخ طيب بعد كده الإسراء انتهت تنتهي بني إسرائيل نسأل الله أن يشل أركانهم تيجي الكهف ثم مريم ونزول عيسى طيب إيه موضوع بقى الصورة صورة الكهف سريعا معلش طولت بس إن شاء الله سيبوني ثلاث دقايق صورة الكهف أقوال للعلماء بينها القول المشهور إنها بتعالج إيه الأربع فتن المشهورين لأن إحنا قلنا إن هي حماية وكهف من الفتن بالمناسبة سورة الكهف حماية وبناء تحميك وتبنيك من الفتن الأربعة فتنة الدين الإيمان فتنة المال فتنة العلم فتنة السلطان والسلطة والملك الأربعة دول وكل فتنة ربنا يقول لك تعمل معاها إيه عشان تنجيك فتنة الإيمان والدين أنجو منها إزاي الصبر الصبر وربطنا لولا الربط هتفلت وذلك التعقيب الله سبحانه وتعالى عقب وقال واصبر نفسك في علاقات ظاهرها ان هي متعبه بس نهايتها الجنة فده الإيمان فبالصبر والثبات والصحبة الصالحة البيئة يا جماعة البيئة طول ما حضرتك عشان هنتكلم إن شاء الله إن الصورة بناء الإيمان محتاج خلوات محتاج بيئات محتاج قدوات وده خدناها من صورة الكهف بناء الإيمان عاوز خلوات عاوز كهف وما أجمل كهف القرآن في رمضان محتاج بيئة وما أجمل بيئة في رمضان ومحتاج قدوات وما أجمل القدوات برضه في رمضان يبقى الإيمان دي فتنة الإيمان والدين الفتنة الثانية فتنة العلم وربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا نبي مكلم المال هسيبها في الآخر نبي مكلم كليم مبرأ من الكبر لكن أتى به نموذج للعلم طب عشان يتعلم الإنسان إيه يا رب المفتاح مفتاح التعلم إيه هل أتبعك والله بقى معايا قراءات العشر معايا القراءات السبع ده انا احلى شيخ في الدنيا انا تاني احلى شيخ في الدنيا لان الاول مات القصص ديت الغيها مش هتطلب علم لن تكون انسانا محترم في العلم الا اذا تواضعت لازم يبقى ليك خضر تتعلم منه حتى لو انت كنت ايه موسى فده العلم طيب السلطه والملك مفتاح ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني انك تنسب الكل الفضل لربك الحاجه الثانيه أعينوني أعينوني إنك لازم تستعين بإخواتك طب المال الثلاثة دول صالحين اللي ربنا ذكرهم النماذج دي نموذج الكهف في, في الإيمان وفتنة العلم وفتنة الملك الثلاثة صالحين الثلاثة صالحين لكن في المال جاب لك نموذج بعيد قوي ليه؟ عشان يقول لك إن المال ده قلما يثبت فيه أحد الصالحين النموذج ده خلي بالك بيضيع وممكن الإنسان يزول في لحظة اللي بيسأل حديث قراءة يوم الجمعة صوت الكهف كل يوم جمعة صحيح ولا لا فيه ضعف ولكن العمل به فالحديث حاجة وإنك تعمل الإيه الحاجة دي دي طيب مفتاح كل الفتن وأكبر الفتن دي كلها مفتاح لكل الفتن بقى انتبه للدنيا عشان كده هتلاقيها مع كل قصة إما بعدها وقبلها ذكر الدنيا وذكر الزينة بتاعتها ويا جماعة إحنا دايما نتكلم عارفين إيه أفضل طريقة للجمع بين الدنيا والآخرة أفضل طريق إنك تجمع بين الدنيا والآخرة ان ما تخليش ان الدنيا في اتجاه والاخره في اتجاه بس الدنيا دي في فرق بين بصوا يا جماعه عقيده المؤمن اراده الدنيا تؤدي الى جهنم ولكن استثمار الدنيا في طريق الاخره تؤدي للفردوس الاعلى وسيبوك بقى الدنيا في ايدك والدنيا في جيبك اللي ورا والكلام الهندي ده ركزوا بقى الدنيا تبقى ايه انا اقصد الكلام الهندي بمعنى ان احيانا الانسان بيقول لنفسه اي كلام كده وخلاص لساني لكن ملوش معنى قلبي الدنيا ديت دي العربيه والاخره الطريق اللي انت رايحه الوجهه انت رايح فين انا رايح لاسكندريه هروحها بالعربيه ديت فاذا كانت خد الدنيا بقى اللي توديك اسكندريه خلاص شوف دنيتك بقى بتوديك ولا ايه بتوقعك كل واحد مننا يبدا يظبط بقى بالايه بالاطار ده فالفتن دي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى وقال لنا المفاتيح دي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خلي بالكم ان من قرأ اول عشر ايات او حفظها او الاخيره عصم من الدجال والدجال بطبيعته بيستخدم التمويه صح وهيستخدم سبحان الله هيقول للناس اكفروا على شكل فتن السماء تمطر والدنيا تطلع ادي المال ويخبرك باشياء وقعت ده دي العلم وطبعا سلطته واضحه جدا فتنه الدجال مبنيه على التمويه ولذلك كل الدجل اللي موجود في الاعلام النهارده وفي مواقع التواصل الكهف يخليك دايما ايه صاحب بصيره وصاحب نور تقدر تظبطه لان صوره الكهف بتعدل لك العوج كل عوج موجود هتعدله لك تصحح لك كل التصورات الناس اللي عندهم الماديه بس اللي بيسموها زورا العقلانيه اصل ده مفسر عقلاني يقصد ايه بعقلاني ان العقل عنده هو المحسوسات بس لكن كل ما وراء المحسوسات ليس عقل واخدين بالكم لان دول عندهم في العقل اللاواعي ان وفي الخلفيه بتاعه الكلام ده ان قدره الله متعلقه بالاسباب الف بقى عقيده المسلم قدره الله لا تتعلق بالاسباب واخدين بالكم فعشان كده الصوره من البدايه بتقول لك فسر لي نوم فتيه 300 سنه كاسباب محسوسه مش هتعرف تفسرها لكن كعقل افسرها طبعا اللي خلقني من عدم قادر ان ينيمهم اللي بينيمني تلت اليوم قادر ان ينيم ناس تانية الكلام ده المحسوسات كل الناس بيؤمنوا بيها يا جماعه الغبي والذكي المحك مين اللي هيؤمن بالغيب هو ده العقل الدنيويه المسماه زورا الواقعيه خليك واقعي طب والاخره مش واقعيه اذا وقعت الواقعه ده هي دي الواقعه اللي هتيجي فالايه بتقول لك خلي بالك الكهف بتربيك على الحاجات دي الكهف بتقول لك بلاش تلبس الحق بالباطل اللي بيسموه زورا النسبيه يقول لك معلش ده من وجهه نظرك هو صح لكن هو الله سبحانه وتعالى ذكر كلامهم وقال وقالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقول إلا رأيا محترما صح؟ إلا كذبا مش حاجة هنا نسبية عشان كده الصورة من الحاجات اللي بتظبطها لنا خطر الد- زينة الحياة الدنيا المفتاح اللي أنا قلت لكم بينجيك من كل حاجة وادتك نموذجين نموذج واحد تشبث بزينة الحياة الدنيا يعني مسكين ده كان معاه جنتين وواحد تاني كان أعلى حضور اجتماعي وحضور دنيوي وما تشبث بها وهو ذو القرنين فالصوت الكهف بتديك مقياس عارفين الجودة تديك مقياس للعوج انت عندك اعوجاج ولا لا وتخليك تاخد عهود على نفسك في الثبات على الإيمان ثبات مع المال في العلم والهجرة ليه والدعوة والبذل فبتعاهد ربنا كل يوم جمعة تدور على الولي المرشد في الكهف عشان ايه ده ركن في التزكية ده اللي هيقرأ الكهف ويسمعها مش مجرد ان هي وظيفة يوم الجمعة وبيمضي لا يا جماعة هيعرف ان سورة الكهف ذكرت هختم بثلاث أبنية هي دي الأبنية المعتبرة أي بناء تاني مش عاوزينه اي بناء تاني احنا مش محتاجينه الاسلام بيقول لك عاوز تبني هي دي البناء هو ده المفترض يشغلك ايه هو بقى البناء ده في بناء بناء المسجد انهم فتيه امنوا بربهم لما بنوا عليهم مسجد فبنيان المسجد لحفظ الايمان وبنيان الحائط للاحسان للخلق وبنيان السد لحفظ الامه اي مشروع ضخم للامه يحفظها ويحفظ من الايه الظلم هي دي الابنيه اللي انت مطالب منها اي بناء ينشر الدين والإيمان زي بناء المسجد بناء الحائط فيه إحسان للخلق ثم بناء السد أي بنيان تاني هو عبث بره التلاتة دول فبتقول لك دور بقى على البنيان بتاعك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويجعلنا وإياكم من المستمتعين مع كتاب الله